بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح 24 قوة الرب يخلي الارض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها وكما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما الأمة هكذا سيدتها كما الشاري هكذا البائع كما المقرض هكذا المقترض وكما الدائن هكذا المديون تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا لأن الرب قد تكلم بهذا القول ناحت زبلت الأرض أزنت زبلت المسكونة أزن مرتفع شعب الأرض والأرض تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضة نكثوا العهد الأبدي لذلك لعنة أكلت الأرض وعوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان الأرض وبقي أناس قلائل ناح المستار زبلت الكرمة أن كل مسرور القلوب بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود لا يشربون خمرا بالغناء يكون المسكر مرا لشاربيه دمرت قرية الخراب أغلق كل بيت عن الدخول صراخ على الخمر في الأزقة غرب كل فرح انتفى سرور الأرض الباقي في المدينة خراب وضرب الباب ردما إنه هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب كنفاضة زيتونة كالخصاصة إذا انتهى القطاف هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب يصوتون من البحر لذلك في المشارق مجدوا الرب في جزائر البحر مجدوا اسم الرب إله إسرائيل من أطراف الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض ويكون إن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ لأن ميازيب من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزلت انسحقت الأرض انسحاقا تشققت الأرض تشققا تزعزعت الأرض تزعزعا ترنحت الأرض ترنحا كالسكران وتدلت كالعزال وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم ويكون في ذلك اليوم ان الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الارض على الارض ويجمعون جمعا كأسارى في سجن ويغلق عليهم في حبس ثم بعد ايام كثيرة يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم وقدام شيوخه مجدا مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نتابع حكاية تأملاتنا في سفر أشعية كنا وصلنا للإصحاح 24 قلنا إن الجزء الأول من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح 12 بيكشف ربنا خطايا إسرائيل خطايا شعبه وشفنا إن خطايا شعب ربنا كانت متركزة في خطيتين الخطية الأولى هي الرياء شكلية العبادة الخطية الثانية اللي ربنا عاتب فيها شعبه هي خطية البر الذاتي البر الذاتي هو كبرياء الناس الروحيين الناس بتوع الكنيسة ده كان الجزء الأول في السفر الجزء الثاني خد من الإصحاح 13 لغاية 23 وده أشعية بدأ يكشف فيه خطايا الأمم أو خطايا الشعوب اللي كانت ليها علاقة بإسرائيل في ذلك الحين شفنا عشر نبوات قالهم أشعية عن عشر أمم بدءا بمملكة بابل وانتهاء بمملكة سور النهاردة الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح 24 طلع أشعية بالحصيلة دي في الجزء الأول لقينا شعب إسرائيل أخطأ في الجزء الثاني لقينا كل أمم الأرض أخطأوا فطلع أشعيا بالنتيجة أن الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد بحسب تعبير أشعيا قال في العدد الرابع ناحت زبلت الأرض حزنت زبلت المسكونة يعني أشعيا قال أن كل الأرض كل المسكونة في حال خطية نفس الفكر ده يا احبائي كان فكر معلمنا بولس الرسول في رساله روميا في رساله روميا معلمنا بولس الرسول في الاصحاح الاول كشف خطايا الامم الناس الوثنيين وقال بولس الرسول الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لانفسهم وكشف بولس الرسول ان الامم رغم ان ما عندهمش ناموس في روميا واحد الا انهم اخطاوا ضد الناموس الطبيعي في الاصحاح الثاني كشف خطايا شعبه خطايا اسرائيل ان اسرائيل عندهم الناموس لكن ما سلكوش بناموس ربنا فطلع اشعيا في الاصحاح متاسف طلع بولس في الاصحاح الثالث بنفس النتيجه اللي طلع بيها اشعيا النهارده انه ليس بار ولا واحد عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لاننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين جميعا تحت الخطية أهو ده اللي كشفه معلمنا أشياء النبي من الإصحاح 1 و12 كشف لنا أن اليهود تحت الخطية شعب الله من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 23 كشف أن الأمم تحت الخطية طب معلمنا بولس الرسول لما وصل للنتيجة دي في الإصحاح الثالث في روميا قال الكل بقى محتاج للخلاص محتاج للصليب محتاج ليسوع المسيح هي ديت المحصلة اللي طلع بيها أشعيا في الإصحاح بتاع النهارده الإصحاح 24 إن كشف لنا إن الكل فسد فبالتالي بقى الكل محتاج للصليب الكل محتاج للخلاص. يعني يا أحبائي يعتبر الإصحاح بتاع النهارده هو ملخص حديث أشعيا في ال 23 إصحاح اللي فاتوا. في الإصحاح قلنا من 1 ل 12 كشف خطايا إسرائيل، في الإصحاح 13 لغاية 23 كشف خطايا الأمم، في الإصحاح بتاع النهارده بيكشف لنا نتيجة الخطية، طب بعد ما دول اخطاوا ودول اخطاوا ايه النتيجه وفي الوقت نفسه زي ما شفنا عادة أشعية في الإصحاحات اللي فاتت كلها إنه بعد ما بيكشف الخطية بعد ما بيكشف الدينونة ينتقل بينا للنور فبعد ما كشف لنا نتيجة الخطية إزاي الأرض كلها فسدت فانتقل بينا للنور إن قدم لينا العلاج من خلال صليب المسيح ممكن الإصحاح بتاع النهاردة نقسمه لثلاث أجزاء الجزء الأول من العدد واحد لغاية 13 نديله عنوان ثمرة الخطية الجزء الثاني من العدد 14 لغاية 16 نديله عنوان ترنيمة الخلاص الجزء الأخير من العدد 16 لغاية 22 وده اللي أنا مسمي الإصحاح ده باسمه يوم الصليب يوم الصليب أو ممكن نديله عنوان الخلاص بالصليب نشوف الجزء الأول من العدد 1 لغاية 13 ثمرة الخطية أشعيا النبي في الإصحاح بتاع النهاردة كشف إنه بسبب الخطية ديت في خراب هيحل نمرة واحد بالأرض نمرة اثنين بسكان الأرض نمرة ثلاثة حتى بثمرات الأرض الزرع اللي بيطلع من الأرض قال نمرة واحد بسبب الخطية في خراب هيحل بالأرض ايه الخراب ده يا أشعيا قال يخلي الأرض ويفرغها في العدد ثلاثة قال تفرغ الأرض إفراغا في العدد أربعة بيوصف إزاي الخطية أثرت حتى على الأرض قال ناحت زبلت الأرض وكأن يا أحبائي الأرض لما رأت الإنسان أخطأ صار في الأرض نوح بكر الأرض بتئن الأرض بتبكي بسبب خطية الإنسان عشان كده ما نستغربش يا أحبائي إن ربنا لما جه يدخل شعب إسرائيل أرض كنعان قال لهم هدخلكم أرض طردت سكانها أرض طردت سكانها يعني إيه يا رب طردت سكانها؟ قال أصل الكنعانيين دول ناس أشرار فأرض كنعان أنت من شعوب الكنعانية فالأرض طردته شوف يا أحبائي تأثير الخطية حتى على الأرض ناحت زبلت الأرض لدرجة أن ثمرة الخطية يقول أشعية أن في لعنة أكلت الأرض هذه أول ثمرة من ثمار الخطية خراب الأرض مش بس خراب الأرض لكن ثمرة الخطية هنشوفها في الإصحاح دوت ضيقات وألام بتصيب السكان بتوع الارض يقول اشعيا انه بسبب الخطيه في العدد الاولاني يبدد سكانها بسبب الخطيه ربنا بدد السكان اللي على الارض وطبعا دي شفناها واضحه قوي في برج بابل اول ما بدا الانسان يتكبر ويبني برج راسه تمس السماء علشان ينجو من طوفان ربنا فربنا قال ايه بسبب الخطيه دي ايه انزل وابلبل هناك السنتها كانت الارض كلها مجتمعه في مكان واحد بلغه واحده بسبب الخطية ايه يبدد سكانها بدأ ربنا يفرق سكان الارض ايضا بسبب الخطية يقول عوقب الساكنون فيها طبعا الانسان لما يغلط في عقاب ثمرة خطيته يبقى اول حاجة بيكشفها اشعية في الاصحاح بتاع النهاردة ان ثمرة الخطية خراب الارض ثمرة الخطية عقاب الساكنين في الارض ايضا ثمرة الخطية انه حتى محصول الارض يفسد ده كلام ربنا ثمرة خطية الانسان حتى المحصول اللي طالع من الارض قال اشعياء في العدد السابع ناح المستار زبلت القرمة ليه يا احبائي لان ربنا لما خلق ابونا ادم قال لادم ان هو يعمل في الارض ويحفظها ايه اللي بيخلي الارض تطلع ثمر يا احبائي الارض ترى في الانسان صورة الله فلما يفلح الارض الارض تجيب ثمر طب لما صورة الله تشوهت في الانسان بسبب الخطية فما بقاش فيه حتى الثمر اللي طالع المزروعات اللي طالعة من الارض بقت ما فيهاش بركة عشان كده قال ناح المستار زبلت القرمة يا احبائي دي كلمة الله وعلشان يعني اقول لكم حاجة فعلية في ايام السادات في دير ابو مقار كانوا بيزرعوا مزرعات فلما راح مره يزور المنطقه هناك لقى المزرعات بتاعت الدير انتاج رائع صحراء في البريه فقال لك الله ظهر الارض دي كويسه والجماعه دول عرفوا يستغلوها فامر ان يتعمل مشروع خارج الدير بتاع ابو مقار العجيب يا احبائي انه ما بيفصلش الارض دي عن الارض دي غير سور الدير لكن محصول اللي طلع من الارض بتاع الدير ابو مقار كان شيء والمحصول الدبلان اللي بقول لكم ما بيفصلش ما بينهم وما بين بعضهم الا السور فالراجل كان بيكلم نفسه ايه السر؟ السر مش في الارض يا احبائي السر في الانسان اللي بيعمل في الارض فلما الانسان فسد قال اشعياء ناح المستار زبلة القرن فاشعياء بيكشف في الاصحاح دوت ثمرة الخطية خراب للارض ضيقات والام واحزان للانسان اللي ساكن على الارض حتى ثمرات الارض فسدت طب النتيجة بتاعت كده نتوقع ايه حال من الحزن يسود الخليقة كآبة شديدة بص يقول أشعياء ايه حزنت زبلت المسكونة بقى في حزن بيعم الأرض ايه ده ثمرة الخطية حزن مرتفع شعب الأرض ويقول في العدد السابع أن كل مسروري القلوب بقى في أنين في الأرض يا أحبائي خدوها قعد اي وقت الانسان يجد نفسه متضايق في كآبة في حزن ارجع بينك وبين نفسك هتلاقي في خطية على طول كده النتيجة المباشرة ال- ال- الحصاد الاول للخطية ان الانسان يفقد الفرح عشان كده كل الخطية ما تزيد كل ما تلاقي التبشيرة تزيد والتبويزة تزيد والقرف يزيد والزهق يزيد وتسليات العالم تزيد ودي بقت الخطورة يا احبائي لما نجد تسليات العالم بدأت تدخل الكنيسة يا ما ناس تيجي يا ابونا ما تعملوا لنا مش عارف ايه ما طب ليه الكنيسه ما ترفض الموضوع دوت؟ ليه احنا مرات برضه يعني الواحد ايه ما مش هنقلد العالم لا مش مش حكايه هنقلد العالم ما هو كون ان احنا بدينا ندور على مسرات العالم يبقى اذا احنا ما فيش فرح طب ما فيش فرح ليه يبقى في خطيه عشان كده كانت كلمة أبونا بشوي يقول الكنيسة لما تفلس تقلد العالم طب الحزن طب ليه مش فرحان مش فرحان مش علشان ما عندنا في الكنيسة ما فيش فسح وما فيش حفلات وما فيش الهيصة ديت لا انا مش فرحان عشان جوه في خطية فدي نتيجة طبيعية للخطية فقد روح الفرح لدرجة بصوا أشعية بيوصف أنا بديكم بس ملخص عن الإصحاح عشان وإحنا بنتكلم فيه يبقى الفكرة العامة في ذهننا يقول في العدد الثامن بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود ما بقاش في فرح في الأرض لدرجة في العدد 11 قال غرب كل فرح انتفى سرور الارض ايه ده يا احبائي دي نتيجة الخطية ثمرة الخطية طيب السؤال يا اشعياء الكلام اللي انت بتقوله ده هيحصل امتى من جهة خراب الارض اللي انت اتكلمت عنها في الاصحاح 24 وهيحصل ازاي في الحقيقة يا احبائي اشعياء ما حددش زمن محدد هيحصل فيه الخراب اللي بيتكلم عنه وما حددش وسيلة محددة هيتم بيها هذا الخراب ومن هنا أصبح هذا الإصحاح يا أحبائي هو نبوة لكل عصر تنتشر فيه الخطية ممكن من جهة المعنى الحرفي يشير لخراب أشور اللي مننا كان متابع الإصحاحات اللي فاتت بسبب خطية الشعب ربنا قال لهم إن أنا هجيب أشور تأدبكم وفعلا أشور لما دخلت كل المناطق اللي في غرب آسيا ديت أشور دمرتها قد يكون ده اللي قصده أشعية كمعنى حرفي من جهة الخراب اللي اتكلم عنه في الإصحاح بتاع النهارده لكن بقول يا احبائي ديت حملت ثمرة نتيجة الخطية على مدار العصور كلها لما نرجع من بداية الخليقة هو ده تدبير الله الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض أول ما أبونا آدم أخطأ وبدت الخطية تكتر على الأرض وزاد الشر على الأرض ربنا دعا فينا أخنوخ السابع من آدم سابع واحد بعد أبونا آدم أخنوخ كل عمله كان إيه أول من تنبأ عن الدينونة العتيد لما لقى الشر يكتر فربنا قال لهم خدوا بالكم أدم في شر يبقى في عقاب جاي وقال لنا معلمنا القديس يهوذا انه اخنوخ تنبأ عن مجيء الرب ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وفعلا اتحققت النبوة بتاعة اخنوخ انه جه دينونة ربنا في الطوفان ودي كانت اول صورة للدينونة اللي بتعم بالارض الارض خربت صاروا لما الارض يا حتى تتغطى بالمية وتبدد سكان الارض فين كل اللي كانوا في الارض ماتوا ايه دينونة ربنا على الخطية شفنا الدينونة دي مرة تاني في سدوم ازاي فعلا خربت الارض علشان كده ربنا قال ايه ان هو هيقلب الارض هيقلبها وفعلا الكتاب يقول لنا عن سدوم انقلاب سدوم وعمورة ربنا قلب الارض فعلا ايه ده هو ثمرة الخطية ايضا يا احبائي كلام اشعيا النهاردة بيحمل نبوة عما سيحدث في اخر الايام كتير من المفسرين فسروا الكلام اللي قاله اشعيا في الاصحاح 24 انه بيتنبأ عن الخراب اللي هيحصل للارض البعض قال ان الخراب دوت هيكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة فح... اجزاء كبيرة من القطب الشمالي والجنوبي هتتحول لمية فتكون النتيجة ان الارض كلها هتغرق البعض من العلماء قالوا ان دي نهاية الارض البعض الاخر قال انه ممكن يحصل تفجير نووي يضيع الارض والحاجة الأخيرة اللي منكم يمكن تابع الجرايد في اليومين اللي فاتوا قالوا إنه فيه آه نجم بيتحرك بسرعة رهيبة جدا 28 كيلو في الثانية في اتجاه الأرض قالوا إن دوت هيصطدم بالأرض في أول فبراير سنة 2019 وهيكون هو ده نهاية الأرض فاللي بيقولوا النهاردة أشعيا النبي هو ده بالظبط اللي تنبأ عنه القديس بطرس الرسول قال أما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها يعني ربنا حافظها كده بكلمة طب حافظها لغاية امتى قال محفوظة للنار الى يوم الدين وهلاك الناس الفجار كلام معلمنا القديس بطرس وكلام اشعيا النهاردة ان في خراب هيعم الارض كلها يوم الدينونة وده كلام اشعيا في الاصحاح بتاع النهاردة في العدد العاشر قال دمرت قرية الخراب وفعلا يا احبائي النهاردة العالم صار كقرية صغيرة فربنا قال القرية ديت ايه القرية دي حاجة قد كده ما هو فعلا بالنسبة للكون اللي احنا فيه الارض دي ايه دي ده الانفجارات اللي حصلت في الشمس في ال... في الثلاث ايام او في الاسبوع الاخير دوت اكبر بكتير جدا اضعاف الكرة الارضية المناطق اللي انفجرت في الشمس فالارض دي بالنسبة للكون ايه قرية صغيرة هيحصل لها ايه دمرت قرية الخراب قال الباقي في المدينة خراب اشعيا بيتكلم عن خراب عتيد نار عتيدة ان هي تهلك الارض لكن ولاد ربنا يا احبائي بحسب وعده ينتظرون سماء جديدة وأرض جديدة ده الملخص بتاع الإصحاح ندخل بقى فيه بالتفصيل ونطلع منه بقى دروس روحية بنعمة المسيح لحياتنا الجزء الأول من عدد واحد لغاية 13 ثمرة الخطية بيقول أشعيا في العدد الأول هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها لما الخطية انتشرت في الأرض كلها يا أحبائي فأصبح دينونة ربنا وقع على الأرض كلها وأشعيا شبه الأرض إيه زي وعاء في حاجة فاسدة أو في حاجة قذرة عشان ننضفه لازم الأول نفرغ الوعاء ده من القذارة اللي فيه عشان نعرف إيه ننضفه قال أهي الأرض كده الأرض فسدت طب ربنا هيعمل إيه فيها هيفرغها هيفضيها عشان يعرف ينظف الأرض دي هو ذا الرب يخلي الأرض ويفرغها شوف يا أحبائي بقول لكم تأثير الخطية إزاي الخطية بتدمر حتى الجمال شوفوا خطية الإنسان بتفسد حتى المكان اللي هو قاعد فيه عشان كده أول ما أبونا آدم أخطأ ربنا قال له إيه قال له الأرض دي هتعمل لك إيه شوكا وحسكا تنبت ليك ربنا لما خلق الأرض يا أحبائي ما كانش فيها لا شوك ولا حسك إنما دي إيه دي دي نتيجة الخطية خربت الأرض وربنا مرة قال تاني بسبب الخطية قال فسدت الأرض الأرض فعلا بتفسد بخطية الإنسان ولما قايين قتل اخوه هابيل والارض فتحت فيها علشان تمتص دم اخيه قال له ايه ملعون الارض بسببك لعنت الارض بسبب ايه بسبب خطيه الانسان طب رب ايه العلاج قال العلاج محتاجين نغسل الوعاء القذر دوت عشان كده قلت لكم في القديم ربنا غسلها بايه غسلها بالطوفان افرغ الارض من سكانها بات كل سكان الارض لما فسدت الارض مره ثانيه ربنا راح مطهرها بالنار طب ليه الارض فسدت يقول اشعياء في العدد الثاني كما يكون الشعب هكذا الكاهن كما العبد هكذا سيده كما الأمة هكذا سيدتها كما الشاري هكذا البائع كما المقرض هكذا المقترض كما الدائن هكذا المديون يعني بيقول ايه اشعياء بيقول ان الجميع زاغوا فسدوا معا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد نمرة واحد قال كما يكون الشعب هكذا الكائن يعني ربنا لا لاقي لا خير لا في الكريروس الناس المكرسين لربنا ولا في الشعب بتاعه لا الناس بتوع الكنيسة ولا الناس اللي ما بيجوش الكنيسة الجميع زاغوا وفسدوا معا هذه الخطية أحبائي أغلق الله على الكل في الخطية لا كاهن عدل ولا شعب عدل طب نمرة اتنين كما العبد هكذا سيده لا الغني كويس ولا الفقير كويس ايضا المعنى الروحي ممكن تشير للعبد الانسان اللي بيبدو ان هو مغلوب من خطيه طب ده انسان خاطي طب السيد البعض اللي بيبدو امام الاخرين كانه بلا خطيه يبدو كانه سيد مفيش شيطان بيأمره لكن في الحقيقة هو أيضا إيه وإن بدا للآخرين كسيد لكنه عبد هو أيضا للخطية يعني العبد الناس اللي خطيتهم ظاهرة طب السادة هم الناس اللي ليهم خطايا بس يمكن مش ظاهرة للناس لكن ربنا قال ده فاسد وده فاسد لأن عينينا ربنا إيه بتخترق أستار الظلام قال كما الشاري هكذا البائع الانسان اللي بيبيع نفسه للخطية بيحتمل وزر الخطية وايضا اللي بيشتري منه الخطية يعني لو الانسان اللي بيعبد نفسه للخطيه ما لقاش الشاري مش هيعمل الخطيه فبقى الشاري هو مشترك في الخطيه مرات كتير مثلا نتقابل مع حد طب يا ابني بتعمل كده يا ابونا ما هم اللي عايزين كده طب وعشان هم اللي عايزين كده لما انا اجاريهم في الخطيه طب ما انا اللي بشتري اه هو بيبيع نفسه بس انا اللي بشتري بقيت انا وهو مشتركين في الخطيه كما الشاري هكذا البائع كما الدائن هكذا المديون ممكن انا اكون او انت تكون مديون ليا بخطية انا مثلا غلطت في حقك فبقى انت ليك دين عليا لكن انت نفسك مديون لاخر وده المثل اللي قاله السيد المسيح العبد اللي كان مديون لسيده وسيده, وسيده عفى عنه طيب العبد ده العبد ده كان في عبد تاني تحتيه هو مديون له كما الدائن هكذا المديون طب يا ربي ايه العلاج العلاج قال في العدد ثلاثة تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا لأن الرب قد تكلم بهذا القول طبعا يا أحبائي بسبب الخطية نهبت الأرض الصبح اللي خد باله في القداس معلمنا بولس الرسول قال في روميا النهارده ايه ان الخليقه اخضعت للبطء ايه اخضعت ازاي الخليقه انه لما ابونا ادم خضع للشيطان فبقت الخليقة كلها كأن الشيطان نهبها لأن ربنا خلق أبونا آدم له سلطان على الطبيعة دي كان كانت هي دي الهدية اللي ربنا مديها للإنسان لما آدم بإرادته وقع تحت عبودية الشيطان فالخليقة كلها إيه أخضعت للبطن فعلشان كده قال تنهب نهبا تفرغ الأرض إفراغا الأرض اللي فسدت دي يا رب إيه العلاج؟ قال العلاج لازم نفضيها خالص طب يا رب ما نصلح على اللي موجود ربنا قال لا ليس احد ياخذ رقعه من سوق جديد يضع على الايه على العتيق قال لا دي الارض كلها فسدت ما ينفعش نرقع طب ايه العلاج العلاج ربنا قال ان احنا نغير الارض دي كلها وده السبب يا احبائي انه ليه عناصر تتزول محترقه بضجيج لانه الارض فسدت بخطيه الانسان ابونا ادم كان في جنه عدن وجنه عدن كانت في الارض طب تقول لي طب الارض فسدت طب السماء ليه ربنا هيعمل سماء جديده اقول لكم لانه ايضا السماء فسدت لأن الشيطان كان مسكنه في السماء وسقط في السماء فعشان كده في سفر أيوب قال إن السماء غير طاهرة أمامه ليه؟ فسدت بسقوط الشيطان طب إيه العلاج؟ قال العلاج إيه؟ نشيل السماء والأرض دول ونصنع سماء جديدة وأرض جديدة طب يا رب ما تخلي الأرض وتصلحها قال لا ما ينفعش ترقيع في الأرض الأرض إيه؟ تفرغ الأرض إفراغا عشان كده يا أحبائي إن كان في بداية الخليقة كانت الأرض خربة وخالية وامتدت ايد الخالق علشان تبدع في خلقة الارض فالنهاردة بعد الخليقة ما فسدت بتمتد ليها يد الخالق مرة تانية علشان يجدد خلقة الارض مرة تانية بص يا احبائي ايه الخطية بتاعت الانسان ايه الفساد اللي تسبب في الخراب دوت قال في العدد الخامس الارض تدنست تحت سكانها الارض تدنست بسبب السكان اللي بيمشوا عليه ليه يا رب عملوا ايه ثلاث حاجات قال نمرة واحد لأنهم تعدوا الشرائع نمرة اثنين غيروا الفريضة نمرة ثلاثة نكثوا العهد الأبدي أول حاجة تعدوا الشرائع شريعة ربنا يا أحبائي هي الناموس وربنا ادى للإنسان ناموس اداله وصايا والإنسان تعدى الناموس الخطية هي التعدي الوصية اللي ربنا اداها للإنسان أبونا آدم كفر الوصية اللي حتى في ضمير الإنسان الناموس الطبيعي اللي داخل الإنسان الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم برضه الإنسان بيتخطى الناموس الطبيعي فإيه تعدوا الشرائع طب الأمر الثاني قال إيه غيروا الفريضة ربنا ادى لشعبه مجموعة فرائض استهانوا بيها من ضمن الفرائض اللي ربنا اداها لإسرائيل يا أحبائي فريضة الفصح فريضة قال لهم ده تذكار أبدي صار يا احبائي لما نقرا تاريخ اسرائيل في وقت من الاوقات ايه نسيوا الفصح دوت في وقت من الاوقات كنا بنتكلم من يومين عن حزقية الملك ابو حزقية واحد اسمه احاز احاز قعد 16 سنة ملك قفل الهيكل 16 سنة الناس نسيوا انه في عيد اسمه عيد الفصح نسيوه صار يا احبائي يعني الخلاص اللي ربنا عمله في مصر وضرب الابكار والنجاة وعبور الاحمر في ايه اتنسي ايه دوت غيروا الفريضة نسيوا فرائض ربنا طب ايه تاني خطية الانسان قال نكسوا العهد الابدي قال انا كنت داخل في عهد ما بيني وما بين سكان الارض نكسوا العهد الابدي كان في عهد ابدي ما بين ربنا وما بين شعبه حفظ يوم الرب كسروا العهد طب الثمرة نتيجة كده قال ايه لذلك علشان عملوا كده لعنة اكلت الارض وعوقب الساكنون فيها لذلك احترق سكان الارض وبقى اناس قلائل يبقى احبائي ثمرة الخطية حاجتين الحاجة الاولانية ان الارض تدنست في العدد الخامس واللي مننا يرجع يقرا سفر التثنية ربنا لما كان يدي اللعنات لشعب اسرائيل قال لهم لو بعدتوا عني لو تركتوني ايه اللعنات قال لهم الارض مش هتطلع محصول البهيمة ما تولدش فايه ده الارض اتدنست طب الامر الثاني انه في لعنة اكلت الارض عشان كده معلمنا القديس يعقوب قال ملعون كل من لا يثبت في احكام الناموس فثمرة الخطية حاجتين الارض فسدت وفي لعنة اصابت الانسان يبقى علشان يتم خلاص الانسان يا احبائي لازم الامرين دول يتصلحوا الارض اللي فسدت تتقدس واللعنة اللي وقعت على الانسان ترفع طب ازاي الارض تتقدس الارض تقدست في القديم من خلال الرمل معلمنا موسى النبي لما كان ماشي في البرية وشاف العليقة والنار بتحترق فيها فسمع صوت ربنا بيقول له ايه اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت فيه ايه ارض مقدسة ارض مقدسة فين يا رب ده انت لعينها قال لا ما ده الرمز اللي هيقدس الارض طبعا معروف ان العليقة اللي بتحترق النار الست العذراء التجسد فيبقى بالتجسد لما المسيح حل على الارض ايه قدس الارض مشيت رجليك الطهره في الارض مكان خطوينا الارض اللي اتدنست دي ايه المسيح لما مشي عليها قدس الارض فده كان اول علاج للخطيه انه لازم يصير الله مع الناس يتمشى الله وسط البشر عشان يقدس الارض اللي اتنجست دي طب الثمره الثانيه للخطيه ان في لعنه اكلت الارض يبقى لازم الخلاص مش بس يقدس الارض لكن ايضا ايه يرفع اللعنة دي طب يرفع اللعنة ازاي قال معلمنا بولس في غلطية ايه ان المسيح علق على الصليب ايه صار لعنة لأجلنا لكي نصير نحن بيت الله فيه لانه مكتوب ملعون كل من علق على الخشب عشان كده المسيح ضفروا ليه اكليل شوك ليه لان الشوك ده ثمرة لعنة الارض لما الارض اتلعنت ربنا قال ايه شوك وحسدتم بتليك فالمسيح جه شال الشوك على راسه يعني شال الايه شال اللعنه شالها ازاي ان علق على الصليب ده اللي احنا بنصليه في القداس نقول لربنا حولت لي العقوبه ايه خلاص خطيتي افسدت الارض خدت بركه التجسد بركه طبيعتي فيك كسرت ناموسك اصبحت تحت اللعنه صار ايه صار الصليب ليا خلاص رفع عني اللعنه حولت لي العقوبه خلاص يبقى الملخص بتاع حديث أشعية لغاية دلوقتي نمرة واحد إن الإنسان أخطأ كما يكون الشعب هكذا الكاهن العبد زي سيده الأمة زي سيدتها الشاري زي البايع المقرض زي المقترض الدائن زي المدين الجميع أخطأ دي نمرة واحد طب أخطأوا عملوا إيه يا ربي نمرة اتنين في العدد خمسة قال تعدوا الشرائع غيروا الفريضة نكثوا العهد الأبدي طب ثمرة خطيتهم ايه النمرة واحد العدد خمسة تدنست الارض تحت سكانها والعدد السادس لعنة اكلت الارض طيب ايه اللعنة اللي اكلت الارض يا احبائي اللعنة انه المحاصيل بتاعة الارض ايه فسدت عشان كده يقول في العدد السابع ناح المستار زبلت الكرمة ان كل مسروري القلوب من جهة المعنى الحرفي يا احبائي اشعية بيقصد انه بسبب خطية الناس فعلا جه موسم الحصاد معروف ان موسم الحصاد ده بيبقى اكتر موسم فيه فرح اللي مننا يروح مثلا في الفلاحين او يسمع او يعرف ايام الحصاد دي ايه دي ايام فرح ايام فرح مفيش فرح يعرفوه الفلاحين الا فرح الحصاد بسبب الخطية انتظر ايام الحصاد ما بقاش في حصاد فتحول الفرح لايه لكآبة والحزن ده المعنى الحرفي اللي يقصده اشعياء طب المعنى الروحي يا احبائي قلت لكم ثمرة الخطية ايه حال حزن بصوا ثمرة الخطية يا احبائي بصوا الخطية اللي المسيح بيتحايل علينا ان احنا نبعد عنها يعني وكأن الخطية دي حاجة كويسة وربنا بيقول عشان خاطري بلاش لا بصوا الخطية على حقيقتها ما حلو يا احبائي ان الانسان يعرف ايه هي الخطية في شكلها الحقيقي القبيح اصل احنا الواحد يعني الطبيعة بتاعتنا دي تعبانة خالص صدقوني يا احبائي بحسن يعني بيعافر عشان يبعد عن الخطية لا اشوف الخطية على حقيقتها هقرف منها هشوف الخطية على حقيقتها هقرف منها واحد من الاباء يا احبائي مرة طلب من ربنا قال له يا ربي عايز اشم نتن الخطية ولما الح على الله في الطلبة ديت قال قعد ثلاث ايام مش طايق القلاية بتاعته من من ريحة العفونة اللي كانت في انفه ادي الخطية يا احبائي ادي الخطية اللي, اللي, اللي احنا بنجري وراها بص شوف الخطية على حقيقتها قال ايه في العدد السابع ان كل مسروري القلوب تلاقي الانسان الخاطئ يعني بيضحك وبيكهكه قوي ويعني يمكن الغلبان يحسده يقول لك يا بخت ومبسوط مبسوط فين ده بيقول لك ان اه بيبان الوش ان هو ضحوك لكن من جوه في ايه من جوه في انين عشان كده الخاطئ احبائي ما يطيقش يقعد مع نفسه عشان كده الخطاه لما الانوار انحجبت عنهم راحوا انتحروا ليه مش محتمل اه ما تبقى كان مناظر كنا بنشوفها لكن جوه في ايه احبائي يعني مش بدين حد ربنا يرحمني ويرحم الكل لكن يعني انا انا بكشف بكلمه الله ايه الخطيه ما نعرف الخطيه على حقيقتها الخطيه عمرها ما تدي انبساط يا احبائي الخطيه عمرها ما تفرح الانسان وهتقولي انسان فرح في الخطيه ايه لذة وقتية يا احبائي ده, ده زلف ربنا يرحمنا يا احبائي ربنا يرحمنا ده على رأي ما قال القديس اغسطينوس قال لذة لذة في لحظة لذة الخطية ايه لذة وقتية قال لذة وقتية يتبعها مرار ابدي ده ذل ده ده فعلا ذل ده البني ادم يبقى يعني في خطيه مثلا بقالها ست سبع سنين ولسه لغايه النهارده يعني خايف من نتائجها يا ترى هيحصل ايه؟ هذه الخطيه ان كل مسروري القلوب اللي بيبان ان هم فرحانين دول ايه بداخلهم انين خطيه ما فيهاش فرح غرب كل فرح انتفى سرور الارض يعني يقعد الخاطي يدور عايز ينبسط انتفى كل سرور الارض بيدور على الفرح مش لاقيه فراح للامور اللي كان بيفرح فيها زمان وبينبسط بيها قال يمكن افرح فقال في العدد الثامن بطل فرح الدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود الدف لسه موجود والعود موجود وراح في المادي اللي كانت بتبسطه زمان فراح للدف وراح للعود لسه الدف موجود والعود موجود بس مفيش فرح هي هي نفس الاعداد بتاعت زمان هي هي نفس المقرات بتاعت زمان راح ما انا عايز انبسط فما لقاش فيها فرح بطل فرح الدفوف مش بطلت الدفوف لا موجود والهيصه والدوشه والبربجاندا بتاعت العالم موجود بس بطل الفرح منهم مفيش فرح انقطع ضجيج المبتهجين طب نتلم مع بعضينا ونهيص ونعمل ايه وهيصه ودوشه مفيش فرح شوفوا يا احبائي صدقوني البني ادم ده غلبان خالص فعلا ربنا اشفق علينا يا احبائي ربنا اشفق على طبيعتنا ما اتضحك علينا اصلا احنا اتضحك علينا الموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس سقطنا بغواية الحية بنقولها بكر ربنا رب اتضحك علينا يا رب اتضحك علينا الفرح اللي احنا فيه الفردوس اللي كنا فيه اتسرق مني فربنا بيحن على ضعفنا دوت عشان كده السيد المسيح قال ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ايه ستبكون افراح العالم يقول في العدد التاسع لا يشربون خمرا بالغناء يكون المسك المسكر مرا لشاربيه الامور دي اصابت مين اصابت شارب الخمر طبعا وشرب الخمر ايه مقصود بيه مقصود بيه محبة العالم الامور دي اصابت مين الحزن والكآبة والضيق ده اصاب مين اصاب الناس اللي سكرانة بمحبة العالم الناس اللي بتجري ورا العالم الناس اللي نسيت انه العالم ده باطل الاباطيل وقبض الريح هم دول شريب الخمر طب حالهم ايه قال يكون المسكر مرا لشاربيه يعني يعني مش بس ما بيفرحوش يعني هو زمان الامور دي كانت بتبسطه فلما انتفى الفرح انت عارفين الشيطان بيضحك علينا ازاي الشيطان يجيب رجلين الواحد بايه ب- باللذه الوقتيه دي فيسحب الواحد عارفين زي اللي عايزين ي- يعني زي ما بيقولوا ايه بنسمع يعني اللي عايز يجيب رجل واحد مثلا في في, في, ال- في الهيروين والحاجات ديت ايه ده له الاول ببلاش فايه يعجبه الموضوع فيبتدي هو اللي يجري وراه بعد كده فالشيطان بيعمل كده معانا نفس الاسلوب ايه يعرض الخطايا للواحد ويبسطه اخر انبساط يا رب بس ما ايه لغايه ما يجيب رجليه بعد ما يجيب رجليه يبتدي هو اللي يجري ورا الامور دي ما ينبسطش ويا ريت ما ينبسطش بس لا ده بيقول ايه يكون المسكر مرا لشاربيه تبقى ال ال الامور اللي اللي كان زمان بينبسط بيها دي بقت دلوقتي مره يجري وراها و- و- وبيتمرر منها ومش قادر يبعد عشان كده يا احبائي قال ناح المستار زبلت القرمة صراخ على الخمر في الأزقة يا عين البني آدم آه، ربنا يرحمنا يا احبائي صدقوني صراخ على الخمر في الأزقة الإنسان يجري في الشوارع يدور على الفرح عايز أبقى فرحان عايز أبقى فرحان ويقعدوا يعملوا يا عين البني آدمين عشان يبسطوا الناس صراخ على الخمر في الأزقة ونسيوا كلمة ربنا انه ايه انه انتفى الفرح من الارض طيب ليه يا رب كل دوت قال هي دي دينونة الخطية دي ثمرة الخطية ده مش عقاب يا احبائي اوعى تفتكروا ان ده عقاب ما هو لو يا ريت يبقى عقاب ما هو لو عقاب يبقى نطلع قدام ربنا خلاص وتعاقبنا لا قال ده مش عقاب دي ثمرة الخطية عشان كده قال في العدد 13 انه هكذا يكون في وسط الارض بين الشعوب كنفاض الزيتونة كالخصاصة اذا انتهى القطاف أشعية بيوصف يوم الدينونة زي بالظبط يوم الحصاد يوم الدينونة ده ايه زي بالظبط يوم حصاد الارض يوم الحصاد يعملوا ايه قال لك كنفاض الزيتون يروحوا لشجرة الزيتون يلموا الزيتون ويرموا الورق وياخدوا الزيتون يروحوا للحنطة كالخصاصة اذا انتهى القطاف بعد ما يقطفوا الارض يلموا الحنطة وبعد كده شوية التبني ايه يركنوهم على جنب ادي يوم الدينونة كده يوم الدينونة يا احبائي ينفصل الاردياء عن الجياد يوم الدينونة زي يوم الحصاد ينفصل الحنطة عن التبن يوم الدينونة يا أحبائي يجي البعض عن يمينه والبعض عن إيه والبعض عن يساره اللي بنجنيه يا أحبائي من الخطية دي ثمرة الخطية ده غير الدينونة العتيدة أن تأتي يعني أشعيا بيقول إن الجياد إن القمح الناس اللي على اليمين دول ناس هيعيشوا في فرح أبدي تعالوا يا أحبائي نشوف فرح الأبرار زي ما قلت لكم أشعية يعني ما بيحبش يقعد في الضلمة كتير بعد ما سود الصورة كده خالص وبرنا الخطية ونتيجتها وأثرها فبينتقل بينا للفرح راح ليوم الدينونة فشاف الناس الأشرار وشاف الأبرار فمشي ورا الأبرار لنا تعالوا بقى أوريكم الناس الأبرار إيه حالهم لكن اللذيذ يا أحبائي الآية السادسة اللي قالها وبقي أناس قلائل تصوروا تصوروا وسط المنظر الصعب ده الأرض الفسدانة دي المسكونة اللي فسدت ربنا برضه لكن بيقول في وسطهم برضه لسه في إيه في أناس قلائل دول مين دول دول القطيع الصغير بتوع المسيح في وسط الصورة القاتمة ديت في وسط الأرض البائسة في وسط النواح في وسط ال- ال- ال- الإصراف والعويل دوت قال أشعية وبقي أناس قلائل لذيذ أشعية عانوا باستمرار على البقية المقدسة طب تعالوا نشوف القلائل دول ايه حالهم الجزء الثاني في الإصحاح من العدد 14 لغاية 16 تتميمة الخلاص القلائل دول قال عنهم أشعياء إيه هم يرفعون أصواتهم ويترنمون لأجل عظمة الرب يصوتون من البحر حال الأبرار إيه يا أحبائي قال يرفعون أصواتهم ويترنمون التانيين دول يا عيني انتفى الفرح ودول إيه دول بيرنموا فرحانين ليه فرحانين ليه قال لأجل عظمة الرب يوم الدينونة يا أحبائي بالنسبة للخطاة يوم مخيف يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا طب بالنسبة للأبرار بالنسبة للناس المقدسين في المسيح يسوع ايه قال ده يبقى يوم تهليل وفرح طب ايه اللي مفرحكم قال لأجل عظمة الرب ايه عظمة ربنا ايه يوم الدينونة عظمة ربنا يوم الدينونة يا احبائي ان هو يقتل الخطية عظمة ربنا يوم الدينونة ان الاشرار اللي تجبروا على اولاد ربنا وتجبروا على اسم الله ينالوا مجازاة عادلة تبان عظمة ربنا ما هو دلوقتي يعني على رأي ما كانت الشيوعية موجودة في روسيا كان يجيبوا الراجل الغلبان ال- ال- الفلاح الروسي يقول له مثلا قول قول ربنا يديك بقر يقول له يا رب اديني بقر ما يديكيش بقر يقول له طب قول يا فلان اديني بقر يقول له يا فلان يروح مديله بقر بص التكبر بتاع البني ادم بص تكبر الانسان طب يوم الدينونة ايه تبان عظمة الله ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعاش عشان كده ما نستغربش يا احبائي لما سمعنا في سفر الرؤيا ان النفوس الذين تحت المذبح يصرخون ويقولوا له ايه الى متى ايها السيد الرب القدوس لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الجالسين على الارض فقيل لهم ان يستريحوا زمان يسير حتى يكمل عريض الرفقات احنا لما كنا نقرا الايه ديت ايه يعني الناس الابرار اللي في السماء بيطلبوا الدينونه حتى متى ايها السيد الرب القدوس لا تقضي وتنتقم لدمائنا لا هم مش بيطلبوا الانتقام هم بيطلبوا ان عظمه ربنا تبان لان اسم الله اهين بسبب كبرياء الانسان فيقول يا رب اظهر عظمتك اظهر مجدك عشان كده بيطلبوا بسرعه يوم الدينون فيوم الدينونه يوم ايه يرفعون اصواتهم ويترنمون يرنموا يقولوا ايه يا احبائي يرنموا ترنيمه الغلبه والخلاص ينر- يرنموا ترنيمه موسى عبد الله والخروف زي ما قال سفر الرؤيا يرنموا ترنيمة المسيحيين كل طيب لما نبقى نطلع السماء لا يا أحباب وهم يرفعون أصواتهم ويترنمون وهم لسه في الأرض تقول لي إيه اللي إيه اللي يخلينا أفرح في الأرض بل الأرض اللي فيها ألم وتعب وضيق ستكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي تقول لي أفرح إيه اللي يفرح اللي يفرح يا أحبائي إن إحنا عتقنا من عبودية الخطية دي لوحدها تكفي إن الإنسان يعيش متهلش سؤال المسيح يفرح ليه يفرح لانه المسيح عتقه من عبوديه الخطيه لا انتوا ما تعرفوش يعني ايه خطيه يعني احنا مهما كان لما حتى لما بنقع تحت الخطيه احنا لينا طريق للنجاه لينا طريق للغلبه لكن بعيد عننا إيه، اللي مش مؤمن بالصليب ايه ده ده في عبوديه مره مره قلت قصه واقولها تاني يمكن يكون ده موضعها مره واحد من الاباء كان في الدير وكان ربنا مديله نعمه ان هو يشوف الارواح فراجل مشهور يعني بالتقوى كتير من الاديره كده فبيقف قدامه بالطابور بالطابور ويقعدوا يصلوا يعني واحد واحد يقعد ابونا يصلي له. يقولوا يصلي يصلي يصلي يصلي فبعد كده ايه جاي واحد فحط ابونا ايديه وصلى فانزعج ابونا جدا فوقف يصلي تاني فاضطرب جدا فبيسال اللي جنبه بيقول له اسمه ايه الاخ ده؟ قال له اسمه فلان مش مسيحي قال له سيدني تعبان معاه اتبي ايه لما لما حط ايديه شاف جوه ايه شاف جوه الشياطين جوه احنا احبائي احنا هيكل الله دي دي نعمه دي نعمه النعمه التي نحن فيها مقيمون احنا جوه بكل الوحاشه اللي الانسان بي- بي- بيقع فيها لسه لازلت هيكل للروح القدس احنا ما نعرفش يعني ايه انسان يصير مسكن للشياطين ما, ت- ما ما- احنا مش عارفين ما تستعجبش من التكشيره اللي بنشوفها بره دي ما هو من اللي جواه من اللي جواه يا احبائي مسكن للشيطان تقول لي افرح ليه؟ ده يقطعونا يقطعوا مش مهم كفايه ان جوه في ايه؟ جوه في حريه مجد اولاد الله كفايه ان انا مش مستعبد لخطيه كفايه ان انا مش مكسور تحت نير دي دي تكفي ان الانسان يهلل بالفرح وهم يرفعون اصواتهم ويترنمون ايه؟ ترنيمه الخلاص ترنيمه العتق من العبوديه يصوتون من البحر بيوصف الكنيسة في العصر الرسولي الأول لما الكنيسة انتشرت حوالين تخوم البحر المتوسط كلها فإيه كأن كده حوالين البحر كله في صوت هتاف طالع من الكنايس اللي أحاطت بالبحر المتوسط في القرن الأول يصوتون من البحر في صوت هتاف طالع أيضا يا أحباء البحر زي ما احنا عارفين رمز للعالم ولاد ربنا يا أحبائي رغم إن هم في البحر المظلم دوت في العالم اللي مليان انين ومليان تعب الا انهم ايه يصوتون من البحر وهم في وسط الاتون دوت الثلاث فتيه وهم في وسط الاتون ده ايه بي بيرنموا يصوتون من البحر طب يا اخوات انتوا في اتون انتوا في ضيق انتوا في تعب يا احبائي لا نتعجب ان كثير من الحان الفرح في الكنيسه الكنيسه اخذتها من افواه الشهداء في ساحات الاستشهاد كثير من الالحان الفرح اللي في الكنيسه خدتها الكنيسه من الشهداء في ساحه الاستشهاد ده في وسط النار لكن كانوا ايه يصوتون من البحر وهم في وسط البحر ده في وسط العالم ده في منتهى الفرح لذلك من المشارك مجدوا الرب ده بيتكلم على البقية الباقية من المشارق مجدوا الرب المجوس جيهم منين؟ جيهم من المشارق جيهم يمجدوا ربنا أين هو المولود ملك اليهود لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له أيضا من المشارق مجدوا الرب لأن كنيسة المسيح تملي بتبص للمشارق تبص للشرق المسيح صعد من الشرق وهيجي من الشرق فالكنيسة بتبص للشرق وتقطع صوت هتاف وصوت ترنم فكأن كده السماء ايه سمع في صوت هتاف جاي من الشرق ولاد ربنا اللي في وسط العالم لكنهم ايه منتظرين مجيء المسيح منتظرينك حسب وعودك كمل في العدد 16 يقول من اطراف الارض سمعنا ترنيمة مجدا للبار من اطراف الارض سمعنا ترنيمة مجدا للبار ليه من اطراف الارض؟ آلس المزمور قال ان الرسل ايه الذين لا تسمع اصواتهم الى كل الارض خرج منطقه فالكرازة بتاعتهم انتشرت في اطراف الارض كلها فبقت في كل اطراف المسكونة ايه في هتاف طالع من المسيحيين ترنيمة بيقولوا ايه مجدا للبار مجدا لمين مجدا للمسيح اللي بصليبه عتاقنا من العبودية دي مجدا للبار اللي بصليبه ادانا ان احنا نفرح وسط اتون العالم صار يا حبائي يعني بص الحال بص حال الخطاة قال ايه ان كل مسرور القلوب بطل فرح الدفوف غرب كل فرح انتفى سرور الارض دول حال الاشرار طب الابرار ايه في وسط البحر في وسط العالم قال ايه يصوتون من البحر البحر يعني يعني في ضيقات يعني اوعى تفتكر يعني يصوتون من الفرح يعني يعني ما خلاص ما فيش ضيق لا في ضيق طبيعة البحر في زوابع وفي ريح لكن في وسط الزوابع دي صار لنا المسيح كمخبأ من الريح كستارة من السيل كظل صخرة عظيمة في أرض معينة فهم في وسط النار ديت لكن إيه يصوتون بالفرح إيه حالهم قال من المشارق مجدوا الرب من المشارق يعني واقفين في حال صلاة تقول لي يا أبونا الواقع إن إحنا مش فرحانين الواقع إن لما بتجيلي ضيقة بإن أقول لك لأنك ما بتتجهش للمشارق احنا احبائي يعني واخدين من اسم المسيح الاهانه التعيير لكن ما بنقفش ناخد المجد بسبب الاسم اللي داعي عليه ليه؟ لاننا بنتهان وما بنجيش نقف قدام ربنا فلما نكون في وسط العالم في وسط اضطرابات العالم في وسط ضيق العالم امتى نمجد ربنا لما نتجه للمشارق لما نقف نصلي ومن اطراف الارض سمعنا ترنيمة مجدا للبار تقول يا ابونا مش فرحانين ليه في العالم زي ما انت بتقول اقول لك لاننا مش ساكنين في اطراف الارض احنا مغموسين في الارض وعايزين نفرح احنا عايزين نقلد بتوع العالم ونعيش على مثالهم وننبسط لا مفيش مفيش كده عايز تفرح خليك ساكن في اطراف الارض ما تنغمس في طرق العالم في, في, في وسائل العالم ما انتم في العالم لكن ايه لستم من العالم انتوا على اطراف الارض طول ما انتوا على اطراف الارض تفرحوا ابونا لوط كان على طرف سدوم حلو طب لما دخل جوه ضاع لوط كان البار بالنظر والسمع ايه يعذب نفسه البار بافعاله من الاسيمه مفيش فرح خلاص طول ما احنا على الاطراف نفرح دول مين يا احبائي دول اللي قال عنهم وبقى اناس قلائل دول القطيع الصغير يبقى شيء احبائي بيوصف يوم الدينونة قال كنفاضة زيتونة كالخصاصة اذا انتهى القتال حال الابرار قال يوم الدينونة هم يرفعون اصواتهم ويترنمون من المشارق مجد الرب من اطراف الارض سمعنا ترنيمة مجدا للبار طب دول الابرار طب والاشرار يعني بقى شافهم اشعياء يوم الدينونة فقال في العدد 16 فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي بص عيني للناس الاشرار فبكى عليهم قال يا حزني يا, يا, يا ضيقة قلبي لما شاف الناس الاشرار يا حبايبي مش عايز اقول لك تحب تكون مع انهي فريق لانه واضح طبعا الانسان يحب ايه بس قلت لك السكه السكه ان في وسط العالم في بحر يعني لازم هتيجي ضيقات طب علاج الضيقات ايه انك تتجه للمشارق انك تقف تصلي الامر الثاني ان انت تعيش على اطراف الارض ما تنغمس في امور العالم خد من العالم الكفاف خد من العالم الكفاف بلاش بلاش ننغمس في وسطيهم يا احبائي يبقى شفنا الجزء الاول من عدد واحد لغايه 13 ثمره الخطيه الجزء الثاني شفنا ترنيمه الخلاص تعالوا نشوفوا بقى ثمن الخلاص ده يا احبائي تعالوا نشوفوا الثمن اللي اتدفع في الخلاص بتاعنا من العدد 16 لغايه الاخر يوم الصليب قال اشعياء في العدد 16 الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا ليه اكتر من معنى المعنى الاول ممكن اشعياء يقصد بيها من من جهه المعنى الحرفي الناهبون دول الايه؟ دول الامم اللي هجمت على شعب اسرائيل. عاشور وبابل ومادي واليونان والرومان، فبيبص اشعياء بعينين النبوه فشافهم ايه؟ هجموا على ميراث ربنا، فبيصرخ قال الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا مش اي نهب ده نهبوا شعب الله ده المعنى الاول. المعنى الثاني الناهبون دول مين الشيطان عدو الخير فأشعيا شايف يا عين الشيطان قاعد يقتنص في نفوس كتيرة ويستضهر للجحيم فأشعيا بيصرخ الناهبون نهبوا ويبص يلاقي واحد تاني وقع في الخطية الناهبون نهبوا قاعد يصرخ أشعيا عين شايف الشيطان قاعد ايه ينهب في نفوس نفوس مش مش أي نهب يا أحبائي نهبوا نهبا مين ديت دي النفوس ولاد ربنا اللي الشيطان وقعهم في الخطية فأشعيا بيئن عليهم المعنى الثالث يا أحبائي وده اللي انا افكر في ضوءه بقيه الايات اللي فاضله في الاصحاح بيوصف يوم الصليب بيقول ايه الناهبون نهبوا الناهبون دول الشيطان قاعد ايه كل انسان يقع في الخطيه اجره الخطيه موت فياخد الشيطان ياخد الشيطان ياخد الشيطان فبص تلاقي يسوع البار في تجسده في حياته على الارض لا بيتصلب بعينين النبوه ولا بيموت فصرخ اشعياء قال الناهبون نهبوا نهبا حتى المسيح حتى القدوس ابن العلي ايه ده مات على الصليب فأشعياء بيتعجب ازاي الشيطان أجرة الخطية موت طب ازاي المسيح البار القدوس يصير نهب للشيطان ازاي يموت على الصليب فأشعياء لما فهم قصة الخلاص فبيقول للشيطان ايه عليك رعب وحفرة وفخر يا ساكن الأرض ده انت أتريك يا شيطان وقعت في فخر لما رحت نهبت المسيح كان يهيبة لما مات على الصليب قال له ده كان فخ ليك فبيقول له عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض طبعا المعنى الحرفي برضه عشان تبقى الصورة واضحة بيتكلم كل اللي نهبوا إسرائيل قال لهم إيه يعني في دينونة هتقع عليكم طب خلينا في المعنى الروحي مين ساكن الأرض يا أحبائي الشيطان لأن القديس يوحنا في سفر الرؤيا قال إن رأيت الشيطان نازل على الأرض وصرخوا في السماء قال ويل ويل للساكنين على الأرض لأن الشيطان نزل إليكم وبه غضب عظيم فبقى ساكن الأرض هو مين؟ هو الشيطان فبيقول له عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض فعلا يا أحبائي أول ما المسيح تجسد صار على الشيطان إيه رعب أول ما اتولد هاج الشيطان في شخص هيرودس عايز يقتله لما بدأ حياته وبدأ تعاليمه ومعجزاته هاج الشيطان وصرخ أنا أعرفك من أنت قدوس الله أستحلفك والله ألا تعذبني بيقول له عليك رعب يوم تجسد المسيح أيضا يا أحبائي في صلبه لأنه بالصليب جرد رياسات فبيقول له عليك رعب وحفرة وفخر يا ساكن الأرض يبقى إن كان في العدد اللي فات قال الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا بيتكلم على موت المسيح على الصليب صار كنهب للشيطان فبص للشيطان وقال له إيه عليك رعب وحفرة وفخر قال له الصليب ده فخ ليك يا شيطان طب ليه فخ قال له في العدد 18 ويكون إن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ لأن ميازيب من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزلت الأول المعنى الحرفي اللي بيقصده أشعياء بيكلم الناس اللي راحوا ينهبوا أرض إسرائيل فبيقول لهم هيجي عليكم يوم للدينونة يوم العقاب بيشبههم زي الحيوان قال له هتيجي تهرب من الحفرة هتقع في الفخ يعني الدينونة وقع عليكم وقع عليكم ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي قلت لك نمرة واحد الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا موت المسيح على الصليب طب الامر الثاني لما مات المسيح على الصليب فاشعياء بيقول للشيطان عليك رعب وحفره وفخ انه موت الصليب ده فخ ليك يا شيطان طب ليه فخ قال ويكون ان الهارب من صوت الرعب ايه صوت الرعب ده صوت الرعب ده صوت المسيح لما صرخ على الصليب وقال قد اكمل ونكس الراس واسلم الروح الشيطان كان رايح فاكر المسيح نهب انسان زي بقيه البشر رايح ياخد روح رايح ينهب فاول ما سمع صوت دوت ارتعب لما سمع صراخ المسيح فبيقول له ويكون ان الهارب من صوت الرعب الشيطان هيعمل ايه قال له يسقط في الحفرة خدك ونزل بيك فين الحفرة اللي هو الجحيم عشان كده قال أسس الأرض تزلزلت نزل إلى الجحيم من قبل الصليب طب لما نزل تحت عمل ايه خد الابرار طلع بيهم للسماء عشان كده قال ميازيب من العلاء انفتحت لما المسيح سرق على الطريق صار هذا رعب للشيطان ليه لان المسيح خد الشيطان ونزل بيه للحفرة نزل بيه للجحيم طب لما نزل الجحيم عمل ايه خد الناس الابرار وطلع بيهم للفردوس فقال ميازيب من العلاء انفتحت عشان كده قال له ايه عليك رعب بيكمل بقية يوم الصليب يقول ايه انسحقت الارض انسحاقا تشققت الارض تشققا تزعزعت الارض تزعزعا يوصف يوم الصليب عجيب اشعياء ده فعلا له حق يسموه الاباء الانجيل الخامس يوم الصليب اللي الارض تزلزلت الصخور تشققت القروء القبور ايه تفتحت ويكون في ذلك اليوم بيكمل وصف يوم الصليب ان الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الارض على الارض المسيح على الصليب طالب باثنين نمرة واحد جنود العلاء في العلاء اللي هم مين دول اجناد الشر الروحية في السماويات طالب بمين طالب بالشيطان رئيس سلطان الهوى خلاص مالكش سلطان على ولادي ايضا طالب بملوك الارض على الارض الشيطان رئيس هذا العالم طب طلبهم يعمل بيهم ايه طلب جند العلاء اجناد الشر الروحية في السماويات وطلب ملوك الارض الشيطان رئيس هذا العالم طلبهم يعمل بيهم ايه قال في العدد 22 ويجمعون جمعا جمعهم كده بصوا الصليب يا احبائي بصوا الحرب الخفية اللي كانت في الصليب احنا ما شفناهاش يجمعون جمعا كأطار في سجن جمعهم كده وراح ايه حبسهم في سجن ويغلق عليهم في حبس ايه دي ارجعوا يا احبائي لسفر الرؤيا نفهمها سفر الرؤيا الاصحاح 20 قال ايه قال بالصليب قبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة يبقى عمل ايه المسيح على الصليب طلب جند العلاء وطلب ملوك الأرض الشيطان جمعهم كأطار في سجن أغلق عليهم في حبس نزل حبسهم في الجحيم طب يتحبس قد ايه قال هيتحبس الف سنة طيب في نهاية الالف سنة ثم بعد ايام كثيرة الايام الكثيرة دي اللي هي الالف سنة اللي قالها لنا آه معلمنا القديس يوحنا يتعهدون يعني ايه يا اشعياء يوحنا فهمها لنا قال وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا شوفوا احباء يوم الصليب يوسف اشعياء بطريقه بديعه جدا قال ده هو على الصليب مسكهم نزل الجحيم خلص الناس الابرار فتح ميازيب في العلاء دخل الابرار للفردوس مسك الشيطان وقيده الف سنة بدت الالف سنة دي من لحظة الصليب احنا دلوقتي في الملك الالف للمسيح دلوقتي شيطان السلطان بتاعه مقصور يا احبائي قبل الصليب الشيطان اضل كل امم الارض اضل كل امم الارض النهاردة الشيطان أصبح ملوش هذا السلطان ليه لأنه مقيد كل قوة الشيطان كل أعمال الشيطان تنحل بالصليب ما دقيق يا أحبائي إنسان فيه روح شرير تحط عليه الصليب الشيطان يصرخ إيه متأيد طب أمال إيه اللي هيحصل قال ومتى تمت الألف سنة إيه لابد أن يحل زمانا يسيرا ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون الفترة بتاعت ضد المسيح يكمل وصف يوم الصليب يا احبائي يقول ويخجل القمر وتخزى الشمس لأن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون في أورشليم أحبائي الواحد بيتعجب بينزهج أمام أشعياء النبي فعلا العظيم في الأنبياء يوم الصليب قال إيه خجل القمر وخزية الشمس ليه يا أشعياء قال لأن خالقها معلق على الصليب طب حصل إيه بالصليب قال في ذلك اليوم إيه رب الجنود قد ملك عشان كده قال المزمور ان المسيح ملك على خشبة عشان كده ربنا يسوع لما تعلق على الصليب اتكتب وايه عنوان علته هذا هو يسوع ايه ملك اليهود وكتبت باليوناني وبالروماني وبالعبري عشان كده المزمور الثاني قال عن السيد المسيح مسحت ملكي على جبل صهيون جبل قدسي مسيح بالصليب مسح ملك يختم آخر آية يقول وقدام شيوخه مجد وقدام شيوخه مجد يعني ايه قدام شيوخه مجد في المعنى الاول يا احبائي في القديم موسى لما طلع يقابل ربنا على الجبل فطلع موسى ومعاه 70 شيخ وظهر ربنا بمجده على الجبل وعينه مجد ربنا فده المعنى الاول قدام شيوخه شيوخ اسرائيل مجد ظهر مجد ربنا ايضا قدام شيوخه مجد ده يوم الصليب لانه بالصليب عاين كل بشر خلاص الرب ايضا يا احبائي قدام شيوخه مجد ده منظر السماء في السماء في 24 ايه قسيس جلوس على كراسيم بيعينوا ايه بيعينوا مجد ربنا قدام شيوخه مجد ايضا يا احبائي هنا على الارض تنطبق علينا قدام شيوخه مجد تقول يعني ايه اقول لك ربنا يسوع قال لبطرس قال له يا بطرس لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء ولكن متى شئت تمد يدك واخر يمنطقك ويأخذك الى حيث لا تشاء يقصد ايه المسيح بكده قال يا بطرس لما كنت لسه شاب في الروحيات لما كنت لسه مبتدي في الطريق الروحي ايه تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء لا انا اعمل دي وما اعملش دي قال له طيب لكن لما تشيخ لما تتقدم في الروحيات لما ثقتك في الله تزيد تمد يدك واخر يمنطقك يجي الروح القدس كده يحزمك ويقول لك روح اعمل الشغله دي ياخذك الى حيث لا تشاء لما شاف بطرس يا احبائي منطقه الروح القدس وبعته لكرنيليوس الى حيث لا يشاء فاشعيا بيقول قدام شيوخه مجد لن نعاين مجد الله يا احبائي الا حينما نصير شيوخ نصير شيوخ يعني ايه يعني نرفع ايدينا كده ونسلم ذواتنا للروح القدس يقودنا الى حيث لا نشاء هناك نعاين مجد الله ونقول مع القديس بطرس نحن الذين كنا معه على الجبل المقدس وعاينا مجده له كل مجد واكرام مع ابيه الصالح والروح القدس من الان وكل اوان والى الابد امين